الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب القلوب اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ثم أما بعد فقبل ما نبدأ درس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى مين اللي معاه السواك بتاعه مين اللي صلى سنة الدور القبلية مين اللي قام الليل امبارح ساعتين على الأقل مين اللي حافظ على صائن الرواتب النهاردة ها اللي قعد جلسة الضحى يرفع ايده يا جماعة ها اللي قال أذكار المساء مين مين يا رجالة طب اللي ما عملش ولا حاجة من الكلام ده كله يرفع ايده يعني احنا لما بنقول اللي عمل الطاعة الفلانية يرفع ايده بنقول الناس ما بترفعش ايدها رياء طب اللي ما عملش يرفع ايده يبقى ايه بقى الرياء برضه ولا خوفا من الرياء ولا ايه الله المستعان ان يعني لسه اقل من شهرين على رمضان الكلمة دي لما بنقولها دلوقتي ممكن بعض الناس يعتقد ان ايه خلاص كلمة وبتعدي لا درس النهاردة هدفه ان الكلمة دي ما ينفعش تعدي درس النهاردة بداية مرحلة جديدة في الدرس بتاعنا يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى مرحلة نحو رمضان جديد اصلاحات قبل رمضان رمضان يا جماعة كل واحد منا كل سنة بيدخل رمضان بيندم اول رمضان ويقول يا ريتني كنت عملت الموضوع الفلاني لما يلاقي رجليه ورمت في التراويح يا ريتني كنت اتعودت على قيام الليل كان زمان رجلي دلوقتي مش تعبانه ومركز في الصلاه مش مركز مع رجليه كل سنه كل واحد فينا بيدخل رمضان بيندم على كان حاجات كان يا ريت كنت عملتها قبل رمضان هدف السلسله دي كده ان احنا ما نندمش السنه دي ان شاء الله في رمضان هدف السلسله رمضان بدون كرامبات مفيش كرامبات مفيش شد عضلي او شد قلبي يجي لك في رمضان رمضان كله انطلاق الى الله هدف السلسله ديت ان الشهرين اللي باقيين على رمضان يا دوبك للاصلاحات اللي قبل رمضان السلسله دي اصلاحات قبل رمضان هتصلح ايه هنتكلم النهارده ايه الشهرين الجايين دول ورشه العمل اللي هنعملها حاله التعبئه العامه اللي احنا هنعملها مع نفسنا تعبئه كل طاقاتك ووقتك وجهدك من اجل الاستعداد والاصلاحات دهيت قبل رمضان ورانا برنامج عمل كبير يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما رمضان يبتدي خدوا بالكم يا اخوانا رمضان اكبر نقله في حياتك اكبر نقلة يا جماعة والله احنا كنا زمان بنستقبل رمضان ده بالدموع بالدموع يعني رمضان رمضان جاي ليه انت حاسس ان رمضان ده يا هيبقى نقلة في حياتك يا هتضيع عليك فرصة يعني ما تضمنش ان هي ممكن تيجي تاني ولا لا اكبر نقلة في حياتك بل رمضان اكبر نقلة في حياة الامة كلها كم واحد التحى في رمضان كم واحد التزم في رمضان كم واحدة اتحجبت في رمضان كم حاجة من مراد ربنا اتحققت في حياتنا في رمضان وفي حياة الامة كلها رمضان دايما نقلة في حياة الامة يبقى ما ينفعش اجي قبل رمضان باسبوعين اقول كيف نستعد لرمضان لا يا جماعه رمضان اخطر من كده رمضان دوره في حياتنا اعظم من كده ولازم التعبئه العامه اللي احنا بنعملها دلوقتي لازم العمره اللي احنا هنحاول نعملها قبل رمضان بشهرين دي وهنستمر فيها باذن الملك الجليل سبحانه وتعالى لغايه رمضان لازم يكون فكر عندنا كل سنه في حياتنا في رمضان يعني ايه يعني رمضان جاي عايزين نتغير في رمضان غلط لازم تتغير قبل رمضان لازم التغيير يجي قبل رمضان عشان يجي رمضان تعرف تنقل النقلة الكبيرة في حياتك عشان كده سلسلة رمضان جديد سلسلة اصلاحات قبل رمضان سلسلة الانطلاق الى رمضان سلسلة الطريق الى رمضان سلسلة رمضان بدون كرامبات تسميها زي ما تسميها ولكن الهدف المحوري الاساسي فيها اصلاحات قبل رمضان هنصلح ايه قبل رمضان هنصلح حاجات كتير يا جماعة قبل رمضان لازم لياقتك الايمانية ترتفع قبل قبل رمضان لازم علاقتك بالله تتحسن قبل رمضان لازم تحدد هدفك وتشحذ عزمك قبل رمضان لازم تتصلح همك وهمتك قبل رمضان لازم احوالك مع القرآن تتغير وتتعدل قبل رمضان لازم البنية بتاعت الاساسية بتاعت دينك تتبنى عشان ما تجيش في رمضان تيجي تعلي برج عالي تكتشف ان انت ما عندكش اساس تعلي عليه اصلا فالبرج ينهار ليه لان ما فيش اساس تعلي عليه قبل رمضان لازم تصلح جوارحك او تستصلح جوارحك بمعنى ادق قبل رمضان في حاجات كتير جدا يا جماعه المفروض تتعمل عشان ننطلق لرمضان باذن الله سبحانه وتعالى ونفوز برمضان فعلا السنه دي باذن الله سبحانه وتعالى اول اصلاح لازم يتم قبل رمضان اصلاح علاقتك بالله يعني ايه اصلاح علاقتك بالله يعني يعني اعمل ايه رمضان يا جماعه ده فتح مش اي حد بيناله اوعى تفتكر ان رمضان ده اي حد ينال الفتح بتاعه لا مش اي حد هيفتح عليه في رمضان يبقى عشان ربنا يفتح عليك انت لازم لازم يكون ربنا سبحانه وتعالى في علاقة بينك وبينه بسببها ربنا يفتح عليك ربنا يا اخوانا بيختار لدينه اشد ما الاب بيختار لبنته اشد ما الاخ بيختار لاخته ربنا ما بيختارش لدينه غير اطهر الناس واحسن الناس واصفى الناس قلوب قلوبا واكثر الناس صدقا في الاقبال عليه عشان ربنا يختارك لازم يبقى في علاقة بينك وبين ربنا طب اعمل ايه انا هديكم الوقت يا جماعة خمس سنن من سنن معاملة ربنا اسهل حاجة انك تعامل ربنا وانك تفوز وانك تكسب من معاملتك لربنا بس عامله صح عامله صح عامله صح ازاي عمرك ما هتشوف مكسب في حياتك غير وانت مع ربنا واللي ما هوش مع ربنا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا مش هتعرف الغلب ولا هتعرف يعني ايه انسان غلبان في حياتك غير لو بعدت عن ربنا هو ده الغلب اللي بحقه حقيقي ايه السنن اللي انا عايز اقولها لكم في معاملة ربنا عشان نبدأ نصلح علاقتنا بالله واحد على قدر مقام الله عندك على قدر مقامك عند الله سيدنا موسى لما قال وعجلت إليك ربي لترضى وسبق الناس كلها بقلبه إلى الله ربنا قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس اصطفيتك على الناس كلها ليه لانه قال عجلت اليك رب لانه سبق كل الناس لان ما حد سبقه ربنا لما بقى قلب موسى اكتر قلب في الناس معظم ربنا ومقدر قدر ربنا ربنا اختار قلب موسى على قلوب الناس كلها واختار موسى على الناس كلها على قدر مقام الله عندك ربنا مقامه عندك قد ايه ربنا مقامه ربنا بيمثل ايه في حياتك سبحانه وتعالى سبحان الملك الجليل ربنا في قلبك ايه ايه اللي في قلبك تجاه ربنا قلبك فيه قد ايه لله وفيه قد ايه لغير ربنا سبحانه وتعالى ربنا اغلى حاجة عندك في حياتك فعلا ولا لا تاني سنة من سنن معاملة الله من جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء القاعدة ديت والله يا جماعة هي دي لو عشت معاها يا سلام يا سلام اللي شايلين هم الدنيا لو عاشوا مع القاعدة دي وحد همك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه استقاموا استقام ايه بالظبط رجليه ولا ايديه ولا استقامت قلوبهم الى الله واستقامت جوارحهم على مراد الله خلي قلبك يستقيم خلي قلبك ما يلتفتش عنه خلي وجهة قلبك يا الله طب لما استقاموا الى الله جعلوا همهم هو الله وحدوا الهم وحدوا الوجهة ما شالوش هم حاجة غير ربنا ربنا ادهم ايه تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا ما عادش في هم في حياتهم لما جعلوا همهم هو الله استقاموا بقلوبهم اليه ما بصوش لاي حاجة او اي هم يمين وشمال ربنا سبحانه وتعالى كفاهم هم كل شيء ثالث قاعدة من قواعد المعاملة مع الله سبحانه وتعالى لا تلتفت عن الله فيلتفت الله عنك ازاي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم زاغوا يعني ايه يعني ايه الزيغ زيغ القلب هو التفاته عن الله زي ما بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه انك تلتفت لدنيا لعارض لهم لمشكله لاي حاجه مع الطلاق لاي شهوه لاي فتنه انك تلتفت ازاغ الله قلوبهم اول ما العقوبه بتنزل بتنزل على القلب خد بالك بتلاقي قلبك اتغير تلاقي نفسك اتغيرت ما عادش هم زمان هو همك ما عادش احلام امبارح هي احلامك النهارده ما عدتش انت بتاع الايام اللي فاتت ما عاد خلاص اتغيرت من جوه فلما دماغه يا اخوانا هو ايه اللي ضيع ابليس انه التفت عن الله الى نفسه انا خير منه هو ايه اللي خرج ادم من الجنة انه التفت الى الشجرة اللي هيخرجك من جنة معاملة الله والقرب من الله التفاتك الى الدنيا تقدر انك يبقى ليك قلب ما يلتفتش عن الله تقدر ان قلبك يستقيم الى الله ولا يلتفت عنه القاعدة الرابعة في قواعد معاملة الله اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة لا تؤثر شيئا على الله فيعذبك الله به ما تؤثرش حاجة على ربنا لان لو اثرت حاجة على ربنا لما هتتعذب مش هتتعذب غير بيها لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب اليم ربنا كلم المسلمين في بدر لما خدوا فلوس من اسرى بدر و- و- وما قتلوهمش ورجعوهم مكة ربنا بيقول لولا كتاب من الله سبق ان ربنا غفر لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لمسكم فيما اخذتم الفلوس ده اهي عذاب أليم ربنا بيقول لمسكم فيما أخذتم الحاجة اللي انت أثرتها الحاجة اللي انت غير او او سبت مراد ربنا عشانها لو اثرت حاجة على الله العذاب هيجي في الحاجة نفسها الشاب اللي يسيب ربنا عشان فتاة يا تكرهه يا ت- يا تعذبه يا يحصل لها حاجة يا قلبه لما هيتحطم هيتحطم بسببها قلبها لما يتحطم هيتحطم بسببه الحاجة اللي انت لو انت فتنت بشغل عن ربنا لو انت فتنت باي دنيا عن ربنا لما هتتعذب هتتعذب في الحاجة دي نفسها لما هتيجي العقوبة هتيجي في الع- العقوبة دي نفسها لا تؤثر شيئا على الله عن الله على الله فيعذبك الله سبحانه وتعالى به القاعدة الخامسة من قواعد معاملة الله وقواعد معاملة الله يا جماعة علم عظيم ولكن احنا ايه كل فترة كده نلتقط شوية قواعد ونتكلم فيها القاعدة الخامسة لا تبدل فيبدل الله عليك يعني ايه اسمع الايه اللي الواحد الاسبوع اللي فات كانه بيسمعها اول مره او الايام اللي فاتت فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم اللي هم اليهود بدلوا كلام ربنا فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فارسلنا عليهم رجزا من السماء رو- لو كان ربنا قال فارسلنا عليهم رجزا بما كانوا يفسقون ما كانش حد حس ان كلمه من السماء يعني مفيده يعني ايه غابت في السياق عادي ما كنتش حسيت امال ربنا قال من السماء ليه ما هو ما فيش كلمه في القران كده ما فيش كلمه في القران الا وليها دور خطير في المعنى امال ربنا قال فأنز فارسلنا عليهم رجزا من السماء ليه لان الايات اللي قبلها لو خدت بالك المن والسلوى كان جاي لهم من السماء والغمام اللي مغطيهم ومظللهم كان جاي لهم من السماء كأن لما بدلوا فبدل الذين ظلموا ربنا بدل عليهم بقى مصدر الامن هو مصدر الرعب بقى مصدر الرزق هو مصدر الفقر بقى مصدر الراحة هو مصدر العذاب يعني زي واحد مدير الشغل بتاعه مثلا بينصره وبيحميه يقوم يبدل يقوم مدير الشغل هو اللي ايه هو نفسه اللي ربنا يسلط هذا المدير عليه يعني فجأة بعد ما كان ربنا فتح لك كل حاجة في حياتك تلاقي كل حاجة اتقفلت تلاقي كل حاجة بتتقفل ما تعرفش ايه اللي بيحصل ليه لانك بدلت فبدل الله عليك ولما بدل بدل في نفس الحاجة اللي كان فتح لك بسببها ليه لانك بدلت طب العكس بقى اه و- ف- ف- آه، العكس في سورة الفرقان في قول الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه يبدل الله سيئاتهم حسنات ليه لأنه بدل برضه مع ربنا بس بدل للأحسن فربنا قال له شوف عمرك اللي فات ده اللي كان كله معاصي اللي كان كله إعراض انا عشانك هخليك انه كله كان طاعة عشان ما تندمش على لحظة راحت منك في حياتك بعيد عني عشان ما تندمش على يوم عدى عنك وانت بعيد عني انا هبدل لك كل اللي فات مش بس اللي جاي يبقى انت قبل رمضان هتبدل ولا مش هتبدل هتبدل الاحسن ولا هتبدل السيء هتبدل المعاصي اللي في حياتك والغفلة اللي في حياتك لطاعة ولا هتبدل للأسوأ على حسب نوع التبديل بتاعك على حسب ما ربنا هيبدل معاك سبحانه وتعالى الخمس قواعد بتوع معاملة ربنا اللي احنا قلناهم يا جماعة على قدر مقام الله عندك على قدر مقامك عند الله واستعمالك عند الله وفتح الله عليك من جعل همه هو الله فقط كفاه الله هم كل شيء وعلى قد ما هيبقى همك هو الوصول الى الله على قد ما ربنا هيكفيك هيكفيك كل هم القاعدة التالتة لا تؤثر شيئا على الله فيعذبك الله به القاعدة اللي قبلها لا تلتفت عن الله فيلتفت الله عنك القاعدة الأخيرة لا تبدل فيبدل الله عليك يبقى قبل رمضان يا جماعة اصلح علاقتك بالله صلتك بالله شكلها ايه كلمة يا رب منك تساوي عند ربنا ايه قيمتك عند ربنا ايه على قد مقامك عند ربنا على قد ما ربنا هيفتح عليك على قد ما هتستقيم الشهرين دول تجاه ربنا على قد ما ربنا هيفتح عليك في رمضان على قد ما هتبدل للاحسن ولارتقاء الشهرين الجايين على قد ما ربنا هيبدل رمضان ده هو عليك ويخليه احسن من اي رمضان فات على قد ما هتخلي همك الشهرين الجايين هو الفوز برمضان على قد ما ربنا هيكفيك اي هم ويعليك ويرفعك في رمضان الاصلاح التاني اللي لازم نعمله الشهرين الجايين قبل رمضان يا اخوانا اصلاح علاقتك بالقرآن انت لما بتقرأ القرآن بتحس بايه كم- كمية الدموع اللي بتنزل بكيت قد ايه الاسبوع اللي فات وانت بتقرأ القرآن عينيك قلبك بيدمع قبل عينيك لما بتسمع القرآن ولا لا انا جايب لكم النهاردة يا جماعة مشروعين في علاقتنا بالقرآن الشهرين الجايين المشروع الاول سميته مشروع الفائقين او مشروع التفوق ايه هو آه، يعني احنا تدبرنا كده مع بعض لقينا ان الصحابة كان ليهم نظامين في قراية القرآن ورد القرآن اليومي يا اما نظام زي سيدنا ابو موسى الاشعري اللي هو كان بيقول فاتفوقه تفوقا يعني ايه يعني كل شوية اقرا قرآن يعني انا ورد مثلا جزئين كل شوية اقرا شوية كل شوية اقرا شوية كل شوية اقرا شوية بعد الفجر اقرا شوية وبعد الظهر شوية وبعد العصر شوية وبعد المغرب شوية وفي قيام الليل شوية يفضل قلبي مشحون على طول بالقرآن يا اما كان الصحابي يقسم ورد القرآن بتاعه جزئين اساسيين جزء بالنهار مثلا بعد الفجر الظهر اي وقت يقرا جزء على بعضه وجزء في قيام الليل بالليل انا لقيت يا اخوانا ان اللي يناسبنا الوقت ويناسب عزيمتنا قد يكون مشروع التفوق او الفائقين اللي انا اصلا واخده من كلمة فاتفوقه تفوقا اللي هو ايه انك انت بعد كل صلاة تقرا, تقرأ ربع قرآن او ربعين قرآن ولكن بخشوع شديد يعني انت خلصت الصلاة اهو انت خلصت الصلاة اهي تقوم ماسك المصحف او ماسكه المصحف جايب بعد كل صلاة ربع او ربعين يبقى انت كده بتتفوقه تفوقا تيجي في القيام تقرا كمان يبقى انت كده مشحون طول اليوم بالقرآن المشروع الثاني مشروع اسمع وصلي او اقرأ وصلي او حضر وصلي يعني ايه بص يا اخوانا اللاعب لما بيجي ينزل الملعب بيبقى في ملعب صغير كده جنب الملعب الكبير يقعد يسخن فيه وبعد كده ينزل الملعب الكبير يجيب الكاس الملعب الصغير بتاعنا من المغرب للعشاء اللي هنسخن فيه والملعب الكبير اللي هنجيب فيه الكاس باذن الله قيام الليل خدتوا بالكم عن الفكره ديت من المغرب للعشاء كل يوم هنحضر الايات اللي هنصلي بيها قيام الليل ازاي زي ما بقول لك يا اما اسمع وصلي يعني ايه يعني انا مثلا اصلي بصوره كذا النهارده في قيام الليل عندك شريط مثلا من شرايط حد شرح الصورة دهيت تسمعها من المغرب والعشاء اه مثلا خلاص او عندك شريط في شرح الجزء اللي هتصلي بيه الليلة اه يبقى اسمع من المغرب للعشاء وصلي بقى في قيام الليل طيب يا اما اقرأ وصلي تجيب تفسير زي ايسر التفاسير بتاع ابو بكر الجزائري تفسير رائع رائع وجميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى وبسيط جدا وسهل جدا وعميق جدا بفضل الله تقرأ السورة اللي انت هتصلي بيها من المغرب للعشاء يبقى انت كده حضرتها وبعد كده تصلي بقى في القيام هصلي بقاف النهاردة مثلا ساعتين في القيام اقرأ تفسير قاف مثلا يا اما الحاجة التالتة اللي هتناسب معظمنا اكتر حضر وصلي يعني ايه انا النهاردة هصلي بسورة غافر في قيام الليل من المغرب للعشاء اقرأ سورة غافر بخشوع ليه ابقى سخنت نزلت الملعب الصغير سخنت الاول اجي انزل الملعب الكبير بقى قيام الليل الاقي لياقتي الايمانيه مرتفعه باذن الله لازم نحضر الايات اللي هنصلي بيها في قيام الليل واحد يقول لي طب انا ما بقومش الليل اصلا اقول له حبيب قلبي يبقى انت محتاج ايه تجيب من الاول ما احنا بن- جايبين السلسله دي عشان كده اصلاحات يجب يجب ان تتم قبل رمضان يبقى يا اخوانا كده احنا هنعمل ايه في القران بعد كل فرض هنصليه هنقرا ربع باذن الله القران بس بخشوع وهنيجي من المغرب للعشاء نحضر الصورة او الجزء اللي هنصلي بيه في القيام باي طريقة ان احنا نقرأ تفسيره او نسمع تفسيره او احنا نفسنا نقراه ونعيش معاه وفي قيام الليل نقوم ايه مصليين بالصورة دي بعد ما حضرناها او بالجزء ده بعد ما حضرناه يبقى انت كده مشروع الفائقين ومشروع التفوق يبقى انت كده باذن الله بتعد اعداد عظيم جدا لرمضان يا جماعة يا جماعة والله العظيم الواحد لما بيقرأ في قصص القرآن وقصص الانبياء انا بحس ان ايه يا جماعه ده ايه ده الناس دي عملت ايه عشان ربنا يا اخوانا انا مش بحس ان استغفارنا يحتاج الى استغفار انا بحس ان قيامنا يحتاج الى استغفار والتزامنا كله يحتاج الى استغفار انا بحس ان ربنا في القران بيعرض لك قصص الناس اللي عرفت ربنا صح قصص الناس اللي عبدت ربنا صح قصص الناس اللي عملت ربنا صح فربنا بيجيب لك النموذج عشان يشوقك عشان يحفز همتك القرآن يا خ... والله يا اخوانا كل ليلة كل ليلة ربنا بيرزق الواحد القيام فيها بيزيد يقين الواحد ان القرآن هو الحل وان القرآن ما فيش حاجة هتربنا غيره وان احنا كل صورة تحس بمعانيها وتفهم معانيها تقول ايه ده الكلام ده لو دخل في صدور الاخوة يحصل فيهم ايه الكلام ده لو قر في قلوبنا هنتقلب ازاي الكلام ده لو الاخوة والاخوات اعتنقوه قلوبهم شربته هيبقوا ابطال قد ايه يا اخوانا كل يوم هتقرأ القرآن صح وهتجاهد في قراية القرآن صح وهتعمل حاجة من اللي احنا بنقولها ديت او حاجة بديلة ربنا يشرح صدرك ليها كل يوم والله العظيم هتوقن اكتر ان القرآن فعلا هو التربية وان القرآن فعلا هو صناعة الابطال يبقى تاني حاجة اصلاح علاقتك بالقرآن من خلال مشروعين هنعملهم يوميا مشروع الفائقين او مشروع التفوق اللي هو ورد صغير ربع بعد كل صلاة اما تثبت عليه اسبوع ولا حاجة يبقى مثلا ربعين ان شاء الله بعد كل صلاة والمشروع وقيمة المشروع ده ايه ان قلبك بيفضل طول اليوم مشحون بالقرآن والمشروع التاني مشروع اسمع وصلي او اقرأ وصلي او حضر وصلي اللي هو فكرة الملعب الصغير من المغرب للعشاء والملعب الكبير اللي نجيب فيه الكاس قيام الليل بإذن الله سبحانه وتعالى الاصلاح الثالث اللي لازم نصلحه قبل رمضان اللي لازم الشهرين دول نجتهد فيه قبل رمضان اصلاح حال قلبك مع الله قال لا غير اصلاح معاملتك مع الله ايوه اصلاح علاقتك مع الله ده موضوع اصلاح قلبك بقى جهاز الاستقبال بتاعك يا اخواننا في قول الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون من ضمن اسباب نزولها ولسه هتكلم عن سبب النزول الاساسي بتاعها بعد شويه باذن الله من ضمن اسباب نزولها بيقول لك ان في ناس قبل غزوه احد قالت ايه بس لو يفتحوا باب الجهاد واحنا نجاهد واحنا نعمل واحنا نسوي فلما جت غزوه احد اللي نزل من على الجبل واللي فر لما قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام قتل فربنا بيقول لهم لما تقولون ما لا تفعلون المفسرين قالوا هم دول كانوا كذابين يعني لما كانوا بيقولوا بس يفتحوا باب الجهاد واحنا هن هنوري واحنا هنعمل ونعمل كانوا كدابين قالوا لا امال ايه قال لك ان الانسان ممكن فعلا يوصل لمستوى ايماني عالي جدا في فترة ولكن لا يتعهد ايمانه ولا يحافظ على ايمانه فالايمان ينزل يعني مش معنى انك انت قاعد الوقت ايمانك عالي انك هتفضل كده مش معنى انك نفسك الوقت يفتحوا باب الجهاد وانت تقطع اليهود انك هتفضل كده مش معنى انك نفسك تموت شهيد في سبيل الله انك هتفضل كده يا اخوانا لو ما حافظتوش على الايمان اللي في قلوبكم هيروح منكم هيضيع منكم هيدوب قلبك هيتغير يبقى لازم تتعهد قلبك انت نفسك يجي اليوم اللي ما تلاقيش نفسك هنا نفسك يجي اليوم اللي ما تلاقيش نفسك وسط بيت الايمان لا طبعا يبقى حافظ على قلبك احافظ على قلبي ازاي اعمل ايه الشهرين الجايين واحد وحد غذاء القلب قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يعني ايه ما ينفعش انك انت تغذي قلبك بالقرآن والطاعة والدروس شوية وبعد كده تتفرج لي على حاجة في التلفزيون ولا تعمل معصية ولا تطلق بصرك في الشارع تقوم كل شوية تدي لقلبك دواء وشفاء دواء وشفاء وبعد كده تديله سم تديله غذاء وبعد كده سم ما ينفعش وحد غذاء القلب خلي قلبك ما يدخلش فيه غير النور خلي قلبك ما يسمعش غير الطاعة خلي قلبك ما يعيش غير في بيت الإيمان خلي قلبك ابعده عن المعصية الشهرين دول ليه عشان كده قلبك هيقعد ينمو ويتربى من غير ما تيجي حاجة تضيع النمو بتاعه يدخل على رمضان قلبك في غاية القوة بإذن الملك سبحانه وتعالى وحد غذاء القلب قاوم أي دافع للمعصية الشهرين دول قاوم نفسك قمة المقاومة في غض البصر الشهرين دول ليه عشان قلبك يفضل ينمو من غير ما ياخد سموم تعطله الحاجة التانية فرغ قلبك لله يعني ايه يعني الوقت في اخت جاية ومهمومة ليه ماما مقطعاني ومبهدلاني بسبب الحجاب اخ جاي تعبان ليه والدي مبهدلني بسبب اللحية واحد تعبان ليه اصل الدراسة واحد تعبان مشاكل الملتزمين اللي بتخليهم شايلين الهم ويبقى قاعد في الدرس مش عارف يركز واقف في الصلاة مش عارف يركز بيسمع الشريط مش عارف يركز ليه لانه شايل الهم لا ابوس ايدك بقى حبيب قلب الشهرين دول بالله عليك شيل كل الهموم دي خلي همك هو ربنا بس وربنا اللي هيحل لك الهموم دي فرغ قلبك من اي هم انسى مشاكلك انسى همومك كلها يعني ده من الوقت لو حد بيشتغل يرتب اجازاته على رمضان لو حد عايز يطلع عمره يرتب لها من الوقت لو حد عنده امتحانات في رمضان ينفع يأجلها يأجلها ويقرر انه يأجلها من الوقت ليه لان رمضان ده شهر عندك 11 شهر اعمل اللي انت عايزه انما الشهر ده لربنا وقف لله انت فيه مغلق للتحسينات انت فيه مغلق للاصلاحات يبقى اذا يا اخوانا من الوقت فعلا لازم نعرف هنعمل هن هنصلح قلوبنا ازاي لرمضان يعني هنعمل ايه لازم تعمل حاجتين ايه هما اول حاجة لا اعتبر قلبك منطقة عسكرية يعني ايه منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب او التصوير النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اني لا يغان على قلبي شوية حاجات خفيفة كده خالص من بعيد كده يحس بيها واني لا استغفر الله في اليوم سبعين مرة ليه يا رسول الله لان قلبك ده منطقة عسكرية ما تسيبش حاجة تقرب هتستفحل لو سكت عليها قاوم اي حاجة تقرب من قلبك عشان كده الرسول كان بيقول اللهم نق قلبي من الخطايا عارف يعني معلش تشبيه بلدي شوية عارف اللي بينقي الرز شوال الرز كله فيه سوستين ثلاثة طب هو بينقيهم منه ليه لانه لو سابهم هيبوظوا له الرز كله يبقى انت الامراض اللي كامنه في خفايا قلبك لو مش من الوقت اجتهدت فيها ممكن تبوظ لك قلبك كله اعتبر قلبك منطقة عسكرية مفيش فيها مكان غير للشغل والجد والاجتهاد ممنوع اي شهوة تقرب ممنوع حب الدنيا يقرب ممنوع اي حاجة تقرب من قلبك ابدا ليه حافظ على قلبك قبل رمضان واعتبره منطقة عسكرية زائد يا اخوانا ان لازم تستأصل اي مرض من امراض خفايا القلب من الوقت زي ما في الدنيا كده يعمل اشعة المريض يكتشف ان في خلل في عضو معين يعمل عملية يشيلها انت عندك حب دنيا يا ابني لما اخ يجي يقول لي انا هو انا ممكن يبقى عندي رياء انا خايف ع- هقول له يا ابني انت بتتكلم في إيه؟ يقينا عندك رياء ويقينا عندي رياء ويقينا عندنا نفاق ويقينا عبر الدنيا كلها فينا ليه هو يا ابني ده كلام مسلم احنا دلوقتي مش بنفكر المرض موجود ولا لا احنا لازم نفكر هنعالجه ازاي انت عايز بعد 20 30 سنة قاعدين قاعدين نتلقى فتن الدنيا في عصر الشهوات والاهواء اللي احنا فيه ده قلبك ما يبصش وما يفسدش يقينا مليان يقينا حتى لو ما انتش حاسس ولكن لازم تجاهد عشان الكلام ده يطهر من قلبك تماما الق- النقطة اللي بعد كده الاصلاح الرابع اللي احنا عايزين نعمله قبل رمضان اصلاح الهم والهمة اصلاح الهم والهمة يعني انا قلت لكم دلوقتي قال تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون قرأت من يعني من الحاجات العجيبة جدا اللي الواحد قرأها في تفسير سورة الصف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني بيقول لك ح- الحديث ده صحيح بعد ده اصح حديث ورد في سبب نزول سورة الصف بيقول لك ان عبد الله بن سلام ده ده ايه ده ده ده, ده, ده مروي ان هو عشر عشر في الجنة عبد الله بن سلام قاعد مع مجموعة من الصحابة كبار الصحابة بقى قاعدين فبيقولوا ايه لو اننا نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه لو احنا نعرف بس اكتر حاجة ربنا بيحبها ايه هنموت نفسنا فيه دي حاجة حلوة ولا وحشة حاجة جميلة تدل على مقام عالي ولا لا تدل على مقام خطير جميل ربنا ينزل سيدنا جبريل سبع سماوات يروح للنبي عليه الصلاة والسلام النبي ينادلهم فيروحوا للنبي تخيل انت لو مكانهم بقى قاعدين في الجامع وقاعدين في الدرس الوقت بس لو نعرف اكتر حاجة ربنا بيحبها ايه كنا نكسر الدنيا من عملها النبي نادلنا كلنا رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام مستنيين بقى ايه يقينا بقى في اية مدح يقينا بقى في اية ربنا يعرفنا فيها احب الاعمال فاذا بقول الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يعني ايه انتوا فاهمين المعنى يعني الدين مش بتاع كلام الدين مش عايز ناس كلامنجيه الدين مش عايز ناس بتتكلم الدين عايز واحد بتاع شغل احب الاعمال الى الله هي الحاجه اللي الوقت بابها مفتوح قدامك احب الاعمال الى الله منك هي الحاجه اللي انت عارفها الوقت وعندك علمها وعارف انها بترضي ربنا احب الاعمال الى الله منك الوقت الحاجه اللي امكانياتها موجوده الثغر اللي ربنا فتحه لك تقعدش تعقد في نفسك خد خطوه خليك عملي ما تبقاش بتاع كلام كبر مقتا الكلامنج ده ممقوت عند ربنا مبغوض عند ربنا مكروه عند ربنا انا نفسي اشتغل في الدعوة انا نفسي اقوم الليل انا نفسي اكسر الدنيا انا نفسي اصلح قلبي ويعتقد ان الكلام ده بيقربه من ربنا وهو والعياذ بالله هكذا يمقت عند الله ليه لانه كلامنجي لانه بتاع كلام الدين مش عايز ناس بتوع كلام الدين ناس عايز ناس بتاعت شغل عندها همة بتاعت شغل يا اخوانا لازم تبقى راجل عملي لازم طب اذا كان اللي قال انا نفسي اعمل وما عملش مقت امال اللي مش عايز يعمل اصلا امال اللي ما عندوش رغبة اصلا امال اللي مش شايل هم الوصول الى الله اصلا امال اللي مش شايل هم نصرة الاسلام اصلا ده يبقى ايه عند ربنا يبقى اصلاح الهم والهمة ازاي انك تبقى من الوقت راجل بتاع كلام ما عدتش تبقى بتاع شغل ما عدتش تبقى بتاع كلام الحاجة اللي انت عايز تعملها تبدأ فيها فورا الكلام اللي احنا قلناه النهاردة بإذن الله اللي انت اقتنعت بيه منه او اللي انت نويت تنفذه منه فور ما ينتهي ده تبدأ تنفذه فورا كلام منتهي ما تضيعش وقتك خليك عملي ما تقعدش تتكلم كتير الشهرين دول مش عايزين نبقى بتوع كلام خالص يا جماعة عايزين الشهرين دول نبقى بتوع شغل نبقى بتوع عمل نبقى بتوع اجتهاد الاصلاح الخامس في الاصلاحات الدستورية في حياتك والاصلاحات البنائية في حياتك والاصلاحات الايمانية في حياتك اصلاح لياقتك الايمانية وعزيمتك واستعدادك للمجاهدة هتوطن نفسك ولا لا لياقتك الايمانية شكلها ايه قدرتك على الاستمرار شكلها ايه قدرتك على انك تشتغل وتفضل شغال شكلها ايه ما احنا لازم ناخد بالنا من الكلام ده يا اخوانا لازم الرسول عليه الصلاه والسلام ماشي مع الصحابه لقى جبل اسمه جمدان قال لهم سيروا هذا جمدان يعني ايه يعني مقصد النبي ايه مقصد النبي انه كان عايز يربي رجاله عايز يربي جبال يعني خليك جبل زي الجبل ده في ثباته خليك جبل زي الجبل ده في ذكره وتسبيحه وعبوديته لله خليك جبل يا اخوانا ابو بكر هو ابو بكر من اول يوم اسلم فيه ما قعدش خمس سنين اول اسلامه قعد يقدم رجله ويأخر رجل وبعد كده فجأة انطلق عمر عمر من اول يوم اسلم فيه البطل بطل من اولها البطل بطل من اولها يعني انت لو عايز تبقى بطل لازم من الاول تبقى بطل ما تقعدش تقدم رجل وتاخر رجل من اولها لازم تبقى راجل في علاقتك بالله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا بيقول ولا يتراكم اعمالكم يتراكم يعني ما يوتركش في عملك يعني يعني ايه يوترك يعني عارفين الموتور الموتور اللي اتقتل له قتيل يعني ربنا بيقول لك ان الموت يا اخوانا الموتور الحقيقي مش اللي قاعد وسطنا الوقت وله واحد قريبه مات الاسبوع اللي فات الموتور اللي وسطنا الوقت اللي ما قامش ليل امبارح الموتور اللي وسطنا الوقت اللي راحت عليه تكبيرات الاحرام النهارده الموتور اللي وسطنا الوقت اللي ما صلاش فجر الموتور اللي وسطنا الوقت اللي الاسبوع اللي فات ما صلاش سنن ده الموتور يا اخوانا ده اللي اتقتل له قتيل ده اللي الشيطان ضحك عليه ووتره بحق وحقيقي اللي ذنوبه وترته بحق وحقيقي ده اللي فعلا في مصيبه حقيقيه في مصيبة بحق وحقيقي انما ذهاب الدنيا ما هتروح هتروح المصيبة الحقيقية انك توتر انك تبقى موتور في دينك انك تبقى موتور في قيامك انك تبقى موتور في صيامك انك تبقى موتور في علاقتك بكتاب الله انك تبقى موتورة في اتصال قلبك بالله هو ده الوتر الحقيقي يبقى انت لازم تصلح لياقتك الايمانية واستعدادك للمجاهدة وعزيمتك لازم تبقى جبل لازم ربنا لما وصف المؤمنين قال ايه ولما وصل المنافقين قال ايه لما وصف المؤمنين قال كأنهم بنيان مرصوص ولما وصف المنافقين بعدها قال كأنهم خشب مسندة خشب مسندة يعني ايه خمس ست خشبات مايلين متكئين على بعض لو شلت خشبة واحدة منهم الباقي كله يقع يعني ايه انسان ثباته مش من جواه انسان قلبه فاضي انسان لو ما تسندش على غيره يضيع لو الدرس اتمنع يضيع لو سافر عقد عمل بره يرجع لنا ما هوش ملتزم خالص لو اتجوزت بعد سنة بس خلاص ما عادش في التزام في حياتها ولا لو اتخطبت انسان دينه متلصم دينه مش ثابت ما هوش ثابت ما هوش زي البنيان المرصوص جدار ثابت راسخ كل واحد مننا طوبة فيه واقفة في مكانها ومحافظة على مكانها لغاية ما تلقى الله واقف على صغر من صغور الدين بتسد صغر وثابت على الصغر ده ما بتتزعزعش ابدا ما بتشالش من مكانك ابدا انما الخشب المسندة الاخوة المتلصمة الناس اللي دينها متلصم الناس اللي باصغر فتنة توقعها وضيالها دينها ما ينفعش يا جماعة الناس اللي قلوبها فاضية وقلوبها خاوية من معاني الايمان ما ينفعش يا اخوانا ما ينفعش اصلاح لياقتك الايمانية اصلاح عزيمتك اصلاح استعدادك للمجاهدة لازم يكون عندنا استعداد ان احنا يبقى ديننا ده دينك ده اقوى دين في الملتزمين كلهم لازم على قد سبق قلبك الى الله على قد شوف بقى على قد كل العطاءات اللي من اول ايه في كتاب الله لاخر ايه في كتاب الله ما تكون من حظك امال كل ده لمين كل ده لمين انت عارف ولا المثل الاعلى لما اب مثلا يبني عمارات ويجيب اطيان ويعلي مش عارف ايه ويجيب عربيات ويعمل شارع فابنه يقول له انت مشغول عني ليه يقول له يا ابني انا بعمل كل ده لمين ما كل ده ليك ولله المثل الاعلى كل العطاءات اللي في القران كله من اوله لاخره لمين ما هي للمجتهدين في دين الله ما هي للمقبلين على الله ما هو للراغبين الى الله يبقى اصلاح لياقتك الايمانيه وعزيمتك واستعدادك للمجاهده النقطه الاصلاح اللي بعد كده اللي لازم نعمله في الشهرين دول يا رجاله عايزين ناس همتها تشحذ معانا بقى عايزين سخونيه بقى اصلاح هدفك يعني انت هدفك ايه يا ابني يا ابني الثلاث شهور الجايين دول والله العظيم انا بدعوك الوقت لدخول الجنة جنة القرآن هو الاخوة اللي بتتربى بتتربى غير في رمضان وفي الاستعداد لرمضان ده دي تربية السنة كلها ده دي التربية بتاعت السنة كلها ده دي الحصيلة بتاعت السنة كلها اللي كل حصيلة باقي السنة يعني ما تجيش قدها ابدا يا اخوانا الثلاث شهور الجايين دول فرصة يا جماعة رمضان ده موسم توزيع جوائز وعطاءات ونفحات واصطفاءات من الله حظك من كل ده هيبقى ايه يا اخوانا رمضان ده نقلة في حياتنا حظك من النقلة دي هيبقى ايه هتطلع لربنا قد ايه هترتقي في دينك في رمضان ده قد ايه منسوب الايمان هيزيد في قلبك قد ايه امراض قلبك هيتعالج منها في رمضان ده قد ايه لازم من الوقت تحدد هدفك ايه هدفك في رمضان رقم واحد رمضان بدون كرمبات يعني ايه خلاص بقى اللي ما بيشخ... اللي ما بيسخنش ويقوم نازل الملعب على طول على طول الكرامب بيجيب اللي مش هيسخن قبل رمضان هينزل رمضان على طول الكرامب رمضان هيجيله يبقى اذا الحل ايه الحل ما انت ما بتشتغلش وفجاه دخلت رمضان تراوح وصيام وقران وغ... مش هتقدر تستحمل يبقى لازم من الوقت تسخن ولازم من الوقت تستعد عايز اقول لكم ايه ايه هدفك في رمضان هدفك ان شاء الله اللي انت نفسك تحققه قبل ما رمضان ده يخلص الثلاث شهور الجايين دول الشهرين اللي قبله شهر رمضان هدفك انك تحقق يتحقق فيك قولي لو ركزوا معايا بقى في الايه دي قوي انما المؤمنون الدايره دي الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون اخطر كلمه في الايه دي اول حرف انما يعني دي دايره اللي براها ما هوش مؤمن يعني لازم يتحقق فيك كل كل بقول كل طلبات الآية عشان تبقى مؤمن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أنت مؤمن أنت مؤمن أنت حاسس بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لربنا أنت عضدي أنت عضدي ونصيري مش يا رب شد عضدي أنت عضدي أنت كل حاجة في حياتي يا رب أنت كل ح... أنت ثروتي وكنزي وزادي يا رب أنت فاهم معنى قول الله حتى يغيروا ما بأنفسهم الحل جواك حل اللي انت فيه كله جواك لازم الحل يبدأ من جوه ثم لم يرتابوا ما شكش في الطريق ما شكش في علاقته بالله خلاص كمل مهما ابتلي ومهما قابلته معوقات على الطريق ما ترددش ولا تذبذب وجاهدوا باموالهم وانفسهم قال لها ده داخل عشان يدي مش داخل عشان ياخد في ملتزم داخل ملتزمه داخله انا داخله انا ملتزم عشان ربنا يجوزني لا انت داخله عشان تدي للدين وتاخد الجنه يبقى الملتزم اللي داخل عشان يدي مش داخل عشان ياخد انت كده ولا لا الايه اللي قبلها يا جماعه ربنا جاب فيها المنهج كله قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا واحد لازم تعرف انت فين فعلا لازم ما تعيش مخدوع لازم ما تعيش موهوم في مرحلتك لازم ما تعيش موهوم انك في مرحله وانت اقل منها بكتير قل لم تؤمنوا بكل حزم واحد اعرف مرحلتك واعرف المكان اللي انت فيه اتنين ولكن قولوا اسلمنا يعني ايه يعني الدين درجات يعني لازم همتك تعلو يعني اول حاجة انك تعرف انت فين تاني حاجة انك تشوف الافاق العليا فتعرف انت عاوز توصل لفين يبقى تاني حاجة انت عايز توصل لفين انت همتك وقفت عند اللي انت فيه ولا عايز تزيد عايز تزيد يبقى خد التالتة بقى ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لما يعني ايه يعني ما دخلش بس هو جاي اهو يعني ايه يعني اول حاجة انت عارف انت فين اه خلاص عرفت مكاني انت عارف انت عايز توصل فين اه والله نفسي اوصل عشان توصل لازم تواصل امشي في الطريق ده وخليك مكمل خليك في بيت الدين خليك متصل بالدين والقرآن والصحبة والشحن الإيماني والاستعداد لرمضان وانت هتوصل هتوصل اه الكلمة دي ليكوا يا جماعة لما يدخل الإيمان في قلوبكم لما يدخل اليقين في قلوبكم بس هو جاي في طريق لما يدخل العزم الحقيقي في قلوبكم لما يدخل الصدق والإخلاص في قلوبكم احنا احنا في المرحلة دي احنا ماشيين في الطريق اهو الإيمان والصدق واليقين والإخلاص في الطريق اهو لازم نواصل عشان نوصل لازم نواصل عشان ناخد كل الكلام ده مين اللي هيواصل الشهرين دول عشان يجي في رمضان ان شاء الله يحصد الفوز برمضان الاصلاح اللي بعد كده احنا قلنا اصلاح علاقتك بالله معاملة الله اصلاح علاقتك بالقرآن اصلاح حال قلبك مع الله اصلاح الهم والهمة اصلاح اللياقة الايمانية والعزيمة والاستعداد للمجاهدة اصلاح الهدف النقطة السبعة اللي معانا دلوقتي اصلاح البنية الاساسية لدينك اصلاح البنية الاساسية لدينك يعني ايه البنية الاساسية دي يعني ايه اصلاح البنية الاساسية للدين بتاعنا كلنا يا جماعة يا اخوانا يعني يقعد يقول لك عايزين نصلح البنية الاساسية وفي الاخر تلاقي نفسك بتشرب مية بالمجارس عايزين نصلح البنية الاساسية وتلاقي نفسك في الاخر بتشم هوا مسبب لا ما تعيش موهوم يا اخوانا اساس اي عمارة هو الجزء اللي محدش شايفه ولكن لولا العمارة كلها تقع لازم عشان تعلي لازم يكون ليك اساس البنية الاساسية لدينك هي الاساس اللهم لك الحمد البنية الاساسية لدينك الجدول ده اهو اهو لسه واصل اهو بفضل الله البنية الاساسية لدينك عملناها في جدول اسمه جدول خطوة اولى التزام بين قوسين جدول البنية الاساسية للالتزام المفروض كان على الجنب يكتبوا الوصايا العشر لانه عشر حاجات بسيطة ولكن دي بداية دينك اول حاجة فيها اول حاجة يا اخوانا اول حاجة لعل من بركات هذا الدرس ان ربنا نور بصيرة الواحد فيها التلبية الفورية فور سماع الاذان كنت قبل كده لما بنعمل جدول عبادة كنا نكتب تكبيرة الاحرام لا الواحد اكتشف ان ما كتبش كده التلبية الفورية فور سماع الله اكبر فور سماع نداء الملك اول ما تسمع الملك بينادي لبي لبيك اللهم لبيك هاخد ايه يعني انا الوقت قاعد اذاكر قاعد بتكلم في التليفون والله يا جماعه لو جالك مكالمه بعد ما الاذان قال الله اكبر ما تردش لو حد اتصل بيك بعدها ما تردش عليه لو واحد صاحبك خلاص اول ما الاذان بيقول الله اكبر انما هو الاستعداد والتجهز للوقوف بين يدي الله خلصت اقطع مذاكرتك اقطع دنيتك اقطع كل حاجه في حياتك هو ده الابتلاء خدوا بالكم يا اخوانا التلبيه الفوريه ان الاذان قال الله اكبر بس خلاص ارمي الكتاب اللي في ايدك اقفل المذكره اللي في ايدك طب اخلص الصفحه لا مش ربنا اللي يتقال له خمس دقايق واجي لك لا غلط غلط يا اخوانا ايه اقفل المكالمه اللي في ايدك إيه لو انت مع مراتك في الشقة هي بتبقى فاهمة بعد كده الاذان قال الله اكبر انتهت العلاقة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه محدش يطلب مني حاجة محدش دعوه بيا اخ كان مع زوجته فكانت عايزة منه حاجة قال لها لو سمحت بسرعة لان لو الاذان قال الله اكبر خلاص ما انسي ان انا اقعد اعمل حاجه في الدنيا لازم نبقى كده يا اخوان لازم التلبيه الفوريه هاخد ايه اول حاجه ثواب حجه عند الله انتوا عارفين ان الرسول عليه الصلاه والسلام صح عنه ان اللي يتوضى في بيته يروح يصلي في الجامع فرض والاخت طبعا المسلمه تتوضى وتصلي في مكانها له اجر حجه اه ده حديث صحيح فعلا قال لها طب انت فكرك يا حبيبي انك لما تسمع الاذان وتقول له ست دقائق يا رب اخلص اللي فيني واجيلك تروح تلاقي نفسك في الركعه الثانيه ولا الثالثه تاخد اجر حجه ولا اجر عمره سبحان الملك ربنا فضله واسع ولكن يا جماعه ده دين يا اخوانا ده دين ده سنن يا اخوانا يا اخوانا الحج قائم على كلمه لبيك اللهم لبيك جاي لك يا رب انت لو اول ما سمعت الاذان قلت لبيك جاي لك وساب كل حاجه يا رب هو ده اللي له اجر حجه باذن الله سبحانه وتعالى يبقى اجر حجه بتضيعها عشان ايه يا جماعه دي مصيبه انك بتروح تلاقي تكبيره الاحرام راحت عليك وانت ساكت خط احمر كسرته وانت مش داري دينك في خطر اللي مضيع تكبيره الاحرام ده لا يؤمن على دينه والله العظيم ده كسر خط احمر في تعظيم الله ازاي التلبيه الفوريه هتكسب شويه ثواب لو لبيت فورا هتكسب ثواب الوضوء وتجديده وثواب السنه القبليه وثواب الدعاء اللي بين الاذان والاقامه اللي لا يرد وثواب الصف الاول وثواب تكبيره الاحرام وثواب الاستعداد القلبي والخشوع في الصلاه وثواب هتكسب ثواب رهيب وثواب الخطو للمسجد بوقار وسكينه ليه تضيع كل ده يا اخوانا التلبية الفورية دي ابتلاء بتبتلى بيه خمس مرات يوميا ربنا بيمتحننا خمس مرات هتقطع الدنيا عشاني ولا لا تقدر تقطعها عشاني ايوه يا رب اقطعها عشانك التلبية الفورية كلمة الله اكبر الله اكبر ده ده تربية ربنا بيربينا عليها خمس مرات في اليوم انك لما تتعود انك تقطع دنيتك عشان ربنا ها هيحصل ايه تقوم بعد كده لما ينادى للجهاد تلبي لما ينادى للدعوة تلبي ليه لانك اتعودت انك تلبي يعني عايز اقول لكم ايه عايز اقول لكم يا اخوانا ان مش الابتلاء انك تسمع الاذان تقعد خمس ست دقائق عشر دقائق تعمل حاجة وتروح لربنا لا الابتلاء والصدق بقى ان اول ما ودنك تدخل في قلبك كلمة الله اكبر الدنيا تتشل في حياتك مين يا رجالة يطبق دي مين يعهد ربنا يرفع ايده ويعهد ربنا انه يطبق دي انه اول ما يسمع الاذان يقول خلاص الله اكبر في حياتي الموضوع انتهى ويا بخت والله ما نقص وقت من عباده ابدا ابدا التلبيه الفوريه العناصر بتاعه جدول الخطوه والالتزام او البنيه الاساسيه للدين يا جماعه اللي هو الورقه اللي معانا ديت رقم واحد التلبيه الفوريه فور سماع الاذان رقم اتنين ورد القران احنا كاتبين لكم ربع بعد كل صلاه ان شاء الله لما تثبت اسبوع ولا حاجه يبقوا ربعين بس تبدا بربع بعد كل صلاه بس بخشوع بخشوع الحاجه الثالثه السنن الرواتب بيت في الجنه بيت في الجنة يا مضيعي قصور الجنة بدون حصر عليها ولا ندم ولا ألم السنن الرواتب بعد كده صلاة الوتر ثواب فرض بعد كده ركعتي الضحى 360 شنطة رمضان ل 360 أسرة فقيرة بعد كده أذكار الصباح والمساء لو الشيطان ضحك عليك بقى وانتكست ولا حصل لك سحر ولا ما ترجعش تندب بقى ما ربنا قال لك الحصن اهو انت ما رضيتش تدخل بعد كده الحاجة السبعة أو الحاجة السبعة أذكار بعد الصلاة آية الكرسي الوحيدة ب 2000 حسنة زي ما قلنا قبل كده الحاجة اللي بعد كده الصيام الصيام الاثنين والخميس الشمس على بعد 93 مليون ميل وبتحرق وبتموت الناس طب جهنم انت عايز تبعد عنها قد ايه عشان تنجو كل يوم بتبعد 70 سنة من الصيام بعد كده الحاجة التاسعة سنة السواك السواك يا رجالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامة السنة زي اللحية كده بالظبط الحاجة العشرة ورد الدعاء عشر دقائق يوميا انك تتعلم انك ترفع ايدك وتهتف بالله تهتف بالله تستغيث بيه وتقول له ديني يا رب دنيتي يا رب اخرتي يا رب الفردوس الاعلى يا رب يا رب اطلب من ربنا كل حاجة عشر حاجات في جدول عاملينها لكم وفي الظهر مكتوب ثواب هذا الجدول ان شاء الله باذن الله يعني نثبت على الجدول ده يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى نصوره الاول ونثبت عليه اسبوعي الشهرين دول عشان يبقى البنية الاساسية بتاعتنا باذن الله امتن ما تكون الاصلاح الثامن اصلاح او استصلاح جوارحك يا ريت كانوا بيزرعوا قلبي يترجف ويتزلزل لما يسمع كلمة الله يا ريت كانوا بيزرعوا عين لما تبص للسما تفيض من تعظيم وجلال الله يا ريت كانوا بيزرعوا ودن لما تسمع كلام القرآن وكلام الله عن الله في القرآن تدخل النور للقلب تملى الجسم كله نور والقلب كله نور يا ريت يا جماعة ولكن للأسف يا اخوانا لازم تستصلح جوارحك جوارحك اللي ملناش ذنوب احنا اسناننا بايدينا وبعنينا وبلساننا و... والله امبارح انا لسه جاي في ذهني كده عضه اللسان لما واحد منا بيعض لسانه فيوجعه جدا ويبقى قلقان جدا احسن يعض لسانه قلت سبحان الله ده عضه اللسان دي رساله من ربنا بالذات للاخوات ربنا بيقول لنا لسانكم ده ما بيستحملش اقل حاجه من العذاب بطلوا تعصوني بيه لان ما يستحملش العذاب اللي مستني لو قصتوني رساله من ربنا يا اخوانا جوارحنا دي عايزه تستصلح قبل رمضان عينينا اللي عصينا بيها ديت عايزه توبه قبل رمضان ما ينفعش تدخل رمضان وفيك جارحه بتعصي بيها ربنا ما ينفعش تدخل رمضان وفيك عضو لسه بتعصي بيه ربنا عينيك ما بتغضش بصرك ولا ودنك بتتلذذ بحرام ولا لسانك بيختب وينم لازم يا اخوانا قبل رمضان توبه نصوح لكل جارحه ايديك تتوب وعينك تتوب ولسانك يتوب وودنك تتوب لازم يا اخوانا توبة نصوح قبل رمضان لان جوارحنا بايظة من الاخر كده جوارحنا مش مؤهلة لطاعة ربنا ليه لان تعاصى ربنا بيها فلازم جوارحنا دي نتوب لربنا توبة نصيحة عن كل عضو في جسمنا عشان ندخل رمضان بجوارح طهرة مطهرة نقدر ننطلق بها في الماراثون الرمضاني الى ابواب الجنة الثمانية باذن الله الاصلاح اللي بعد كده وده وان كنت جبته في الاخر وسبته للاخر الا انه اخطر اصلاح في كل دول والله يا اخوانا لما الواحد تدبر في القرآن وصور القرآن صورة بعد صورة بفضل الملك سبحانه وتعالى لقيت ان اخطر او من اخطر المعاني اللي القرآن بيركز عليها انه يربيك عليها ان دينك يبقى اغلى عندك من اي حاجة في حياتك دينك يبقى اغلى عندك من اي حاجه سوره الممتحنه عارفين سوره الممتحنه نزلت بسوره ايه بسبب ايه بسبب فتاه فتاه بنت فتاه ما اتجوزتش لسه فتاه ضحت بكل حاجه في الدنيا عشان دينها عشان ربنا ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط ابوها اكثر الخلق والعياذ بالله واخواتها صناديد في الكفر والشرك والعياذ بالله وابوها يتقتل في بدر وام كلثوم الفتاه الصغيره اللي دخل الاسلام في قلبها تفضل كاتمه اسلامها ويفضل يتقدم لها عريس ورا عريس وهي رافضه ويفضل اخواتها يجيبوا لها عرسان وهي رافضه لغايه ما يجي صلح الحديبيه تقرر انها تهاجر من مكه لمكه المدينه لوحدها تقرر انها تسيب امها واخواتها ووطنها وكل حاجه في حياتها وتهاجر من مكه للمدينه لوحدها حاجه ما فيش امراه عملتها في التاريخ لوحدها تهاجر لوحدها بدون اي حد معاها ولو كان المسلمين رجعوها زي ما صلح الحديبيه بيقول ان اي حد يجي مسلم يرجع كانوا عملوا فيها المشركين ما فكرتش في اي حاجه غير ربنا داست على كل حاجه فتضحت بكل شيء في دنيتها عشان ربنا ربنا سمى صوره كامله باسمها اللي هي صوره الممتحنه والصوره لها اسم تاني اللي هو صوره الامتحان عشان ربنا يقول لك ان كل واحد فينا هيمتحن الامتحان ده وكل واحدة هتمتحن الامتحان ده يا ترى هننجح فيه ولا لا لسه ان شاء الله باذن الله في يوم من الايام لينا وقفة خطيرة مع سورة الممتحنة والمعاني اللي فيها باذن الله تدبروا يا جماعة في اي سور سورة الاحزاب كنت لسه بقرأ فيها قلت سبحان الله سورة الاحزاب بتربي واحد ربنا اغلى عنده من روحه الاسلام اغلى عنده من روحه فمنهم من قضى نحبه يعني خلاص قدم روحه اللي نظرها لله ومنهم من ينتظر انه يقدم روحه لله سورة الاحزاب بتقول لك لازم دينك يبقى اغلى من روحك سورة الجمعة بتقول لك لازم دينك يبقى غالي عندك لدرجة ان تكبيرة الاحرام تبقى اغلى عندك من صفقة مليون جنيه ازاي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه الكلام اللي لسه كنت بقوله لكم اذا نودى للصلاه من يوم الجمعه وغير يوم الجمعه من يوم الجمعه ف ف فوريا فاسعوا اجري على ربنا انطلق لربنا سبحانه وتعالى وذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذروا البيع يعني انا ممكن جاي لي بيعه بمليون جنيه ساعتها اسيبها اول ما سمعت الله اكبر في الاذان ايوه ربنا بيربيك ان دينك يبقى اغلى عندك من اي حاجه عشان كده يا اخوانا هي دي فكرة تلبية التلبية الفورية فورا سمعنا داء الملك اصلا انك اول ما سمعت كلمة الله اكبر خلاص وفي اخوة تقول أه بس ده صعب يا ابني ده انت راجل ساذج او انت اخت ساذجة ليه لان كده هتنزل وكده هتنزل وانت كده هتسيب الطبيخ اللي في ايديك وتروح تصلي كده صلي. يعني الموضوع ما فيش فيه اي مجهود زيادة يعني اخ نصحته بالنصيحة ديت فبدأ شوية ينفذ وشوية يرجع فبيقول لي انا يعني انا انا مش عارف الواحد بيتاخر ليه رغم انها نفس المجهود بس الموضوع كله انك بتروح بدري شويه بس هو كله بدري خمس دقايق وخدت ثواب حجه عند ربنا سبحانه وتعالى تخيلوا يا اخوانا تخيلوا يا اخواني في الله فالتلبيه الفوريه عشان كده يا اخوانا القران بيربيك ان كل ما اقل قدر من الدنيا يبقى اغلى عندك من كل ما اقل قدر من الدين يبقى اغلى عندك من اعظم قدر من الدنيا كل ما انت القرآن حقق هدف فيك صح لما يبقى عندك فعلا ركعات الفجر سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها ساعتها انت فعلا بتوصل لربنا ليه بقى اقل قدر من الدين اغلى عندك من اغلى حاجه من الدنيا عمليا يعني ايه بقى ما نقعدش نتكلم بقى احنا قلنا لما تقولون ما لا تفعلون عمليا لما تحس ان قلبك فيه خلل كل حاجه في الدنيا تقف عمليا علاقتك بالله دي اخطر حاجه همك في حياتك عمليا علاقتك بالقرآن وتنفيذ الكلام اللي احنا قاعدين ندا في بقالنا ساعة يبقى هو فعلا هم حياتك عمليا يبقى دينك اغلى حاجة عندك في حياتك عمليا انت مستعد دلوقتي انك انت تضحي بكل حاجة عشان ربنا عمليا ان وقتك للدين ودماغك للدين وسمعك وبصرك للدين ومشاعرك للدين وجهدك للدين هو ده العمليا شوف كل واحد منكم يقيس نفسه قد ايه من يومك للدين قد ايه من يومك للدعوة قد ايه من يومك للقرآن قد ايه من هم قلبك لمشاكلك الدينية ده قدر غلو الدين في قلبك الاصلاح الاخير اصلاح قيام الليل والدعاء ليه بقى اه ما مش هتكلم في الموضوع ده ليه لان انا قلت اصلاح قلبك مع الله بالقيام اصلاح علاقتك بالله هو في معاملة ربنا اعظم من المعاملة بقيام الليل ان ربنا لما يتنزل تقوم له وإلا يبقى مفيش دم بقى ربنا يعافينا يا رب يعني ها اصلاح البنية الاساسية لدينك القيام هيديك شحن ايماني تعمل كل حاجة باذن الله ها اصلاح الهم والهمة واللياقة الايمانية والهدف كل ده في القيام اصلاح علاقتك بالقرآن هو القيام في حاجة احسن من القيام في اصلاح علاقتك بالقرآن وإلا هتتفضح في رمضان تيجي تقف في التراويح هتزعل قوي والله اما تلاقي قلبك مش حاسس بالايات ورجليك مش قادرة تستحمل وقفة هتتكسف كسفة من نفسك هتقول يا للخزي ربنا اداني 11 شهر فرصة عشان لما اقف الوقفة دي ابقى واقف وانا فعلا قلبي معاه اقوم بعد 11 شهر ما ذاكرتش ولا حضرت ولا استعديت وجيت وقفت الوقفه المخجله بتاعت كل سنه اللي كل تركيزي مع رجلي وزهقان وامتى الامام يخلص يا للخزي 11 شهر وما استعدتش حاجه وحشه قوي والله يا جماعه قيام الليل يا رجاله قيام الليل خير استعداد خير استعداد الاخوه اللي سند على الحيطه بس لو تطلع بس خطر قدام عشان الاخوات يا جماعه خير استعداد الاخوه بس تسند على الحيطه ويا ريت بعد كده بس ما حدش يسند على الحيطه بالله عليكم يا رجاله حدش يسند على الحيطه يا اخوه الله يخليكم عشان الاخوات يعدوا خلاص يبقى احنا كنا بنتكلم في قيام الليل اللي هو الاصلاح الشامل والكامل ليه قضية الشرق الاوسط كلها لان لما سكان الشرق الاوسط يقوموا الليل هيعرفوا ربنا هيتوبوا ويرجعوا لربنا ربنا هينصرهم على كلاب اليهود والامريكان مرة تانية وتتحل مشكلة الشرق الاوسط حل شامل وكامل باذن الملك سبحانه وتعالى يعني احنا اخواننا يعني في المستشفيات بيركبوا ممكن اكياس اه ل- ل- في الحالب تقيس الكلى بتجيب قد ايه لما يكونوا شاكين في المرض بتاع العيان عشان لو جابت كتير مثلا الكيس اتملى يبقى العيان ده كلته سليمه قليل يبقى كلته تعبانه احنا عايزين نركب لك في عينيك كيس ونشوف كل يوم جبت بكاء قد ايه جبت دموع قد ايه الكيس النهارده جاب قد ايه جاب نص لتر دموع لا ده لسه غلبان لسه ما وصلش الكيس النهارده جاب قد ايه جاب لتر دموع اه بيقرب اهو ان شاء الله نشوف انت بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى قد ايه انت بتقترب من الملك قد ايه يبقى يا اخوانا عرفتوا الاصلاحات اللي احنا عايزين نعملها باذن الله سبحانه وتعالى ها اول اصلاح في مشروع العمرة او التعبئة العامة قبل رمضان مشروع اصلاحات قبل رمضان مشروع الانطلاق والطريق للقرآن مشروع رمضان جديد اول اصلاح من الاصلاحات اللي هنعملها الشهرين دول هي ايه اصلاح علاقتك بالله سبحانه وتعالى الاصلاح الثاني اصلاح علاقتك بالقرآن وقلنا مشروع الفائقين المشروع الثالث اصلاح حال قلبك مع الله الاصلاح الرابع اصلاح الهم والهمة لما تقولون ما لا تفعلون الاصلاح الخامس اصلاح لياقتك الايمانية سيروا هذا جمدان لازم تبقى جبل لازم تقدر تثبت الاصلاح السادس اصلاح الهدف لازم تحدد هدفك العظيم من رمضان من الوقت عشان تتحمس وتسخن الاصلاح السابع اصلاح البنية الاساسية الجدول اللي ان شاء الله باذن الله يعني قدر الاعداد اللي موجودة يتوزع ويا ريت اللي هيوزعه بس يبقى ايه دي سيدات يا ريت اللي هيوزعه بس ي- يعني يدوا جزء للنساء وجزء للرجال ان شاء الله ولو حد ما خدش يصور من حد خد لان ما اعرفش هم لحقوا يطبعوه ولا لا الاصلاح اللي بعد البنية الأساسية والتربية الفورية فور سبحانه ده الملك الإصلاح السابع إصلاح أو استصلاح جوارحك اللي عصيت ربنا بيها إصلاح أخطر نقطة في دينك وهو أن الدين يبقى أغلى حاجة عندك في حياتك إصلاح قيام الليل يبقى كده كام إصلاح عشر إصلاحات الإصلاحات العشرة بإذن الله سبحانه وتعالى احنا معانا سيديهات هنوزعها بالتمن بتاعها عارفين تمنها ولا مش عارفين تمنها ها والله احنا هنشوف احنا معانا 10 سيديهات ولا سيديهات ومعانا ازازه راني مانجا و- امسك كده يا عم الشيخ امسك كده انت ما تشربهاش استنى طيب ماشي طب ح- حد ودى للنساء ادي بس نص الورق عشان النساء طيب او ادي تلت الورق عشان النساء اي اخت بس تاخد الورق ان شاء الله عشان توزع على الاخوات آه خلاص يا اخواني ركزوا معايا بقى الوقت ما حدش يبقى معراني الله يخليكم ما حدش يوزع الورق دلوقتي الورق هيتوزع على الناس في الاخر مفيش اخت توزع ورقه دلوقتي الورق يتوزع في الاخر آه، آه، احنا قلنا ايه في الاخر بقى خطتنا الفترة القادمة ايه باذن الله ايه خطتنا الفترة القادمة رمضان يا جماعة هو ثلاث حاجات ثلاث حاجات اساسية قرآن دعوة لانه موسم الدعوة كلها الناس كلها عايزة تسمع صنائع معروف دي الثلاث كلمات اللي برامجنا في رمضان كلها ان شاء الله تنطلق منها هنشوفها مع بعض واحده واحده السلسله دي اللي هي اصلاحات قبل رمضان احنا النهارده قلنا الاصلاحات العامه منهجنا الشهرين الجايين ان شاء الله ان كل مره هناخد مشكله من مشاكل اللي عايزه تتصلح ونجيب صوره باذن الملك بتصلح المشكله دي يعني مثلا المره الجايه اصلح اتصال قلبك بالله مع صورة الشورى مثلا ويبقى المرة الجاية هنصلح مشاكلنا من خلال صورة ومن خلال المشاريع اللي هنقولها كل مرة المرة الجاية كده ان شاء الله صورة بتصلح مشكلة مثلا قبل رمضان الانطلاق الاعظم بقى واشحذ همتك مع صورة مثلا كذا ومشاريع ك- هو ده السيستم بتاع او النظام بتاع الاسابيع الجاية ان شاء الله ان كل مرة هنشوف مشكلة من المشاكل اللي عايزة تتصلح من خلال صورة من صور القرآن لانه نعمة تربية ونقول المشاريع بتاعتنا ماشيين فيها ازاي باذن الله يبقى اشحذ همك مع خلال سوره مثلا فاطر صلح اتصالك بالقران من خلال سوره كذا إيه، صلح اتصالك بالاخره من خلال سوره غافر هكذا هكذا هكذا باذن الله سبحانه وتعالى والسوره اللي نشرحها نصلي بيها وتبقى همنا ان شاء الله طول الاسبوع فاكرين يا جماعه المشاريع اللي احنا قلناها نستخلصها من الدرس قلنا رقم واحد مشروع الايه ها التفوق مشروع الفائقين اللي هو قراءة ربع بخشوع بخشوع بعد كل فرض ان شاء الله نبدأ بيه من اول المغرب ان شاء الله او اللي عايز يبدأ من اول العصر يعني من بعد الدرس المشروع الثاني مشروع حضر وصلي او اسمع وصلي او ايه او اقرأ وصلي يا تقرأ التفسير بتاع السورة يا طيب الاسبوع ده هنعمل ايه الاسبوع ده في مجموعة في القرآن خطيرة وهي سبع صور اللي هي مجموعة الحواميم غافر وفصلت والشورى والدخان والجاثية والاحقاف سبع صور ورا بعض لما من النهاردة تمسك اول صورة اللي هي غافر بكرة تاني صورة فصلت بعده تالت صورة شورى وهكذا تحضرها تلاوة او سماع من المغرب للعشاء و... ولو حضرتها تلاوة تبقى حاجة عظيمة طبعا جدا جدا جدا وتقوم بيها الليل تيجي الاسبوع الجاي الحواميم في قلبك عشت اسبوع كامل مع الحواميم ومعانيها اللي بتذكرنا بالدار الاخره وبعظمه الملك سبحانه وتعالى طيب المشروع الثالث مشروع تظبيط البنيه الاساسيه اللي هو الجدول اللي احنا عملناه بفضل الله ربنا يجزي اللي عملوه كل خير يا رب اللهم امين ما تدعي يا ابني حول ولا قوة. هو لازم التخويف يعني لازم الشده طيب مشروع التدريب على الصيام والا المشروع اسمه مشروع ايه لا التدريب على الصيام والا والا اللي في الاخر دي مهمه جدا في اسم المشروع والا رمضان جاي في الصيف انتوا احرار والله العظيم رمضان مجيئه في الصيف ده امتحان للامه الامه هتتميز لان اللي ايمانه ضعيف ممكن ما يقدرش يصوم يعني خدوا بالكم يا جماعه ربنا بيميز الامه السنين الجايه ده والله فلازم تستعد للصيام من الوقت اللي مكسل في الصيام وبيقول الدنيا حر امال هتعمل ايه في رمضان 30 يوم ورا بعض مشروع خلاص مشروع الاسر هنحاول ان شاء الله من اول المره الجايه ان احنا نعمل مشاريع صناعه معروف ومشاريع شنطه رمضان والمشاريع بتاعه الاسر عشان صناعه المعروف دي بركه عمرنا كله بركه حياتنا الحاجه اللي ربنا اثنى على الانبياء بيها قبل ما يثنى على عبادتهم صناعه المعروف للفقراء والمساكين بس هنحاول ان احنا نشوف فقراء بحق وحقيقي مش كثير من الاسر اللي في المنصوره دلوقتي بقت محترفه قاعده تلف على الجمعيات وتاخد فلوس وهي مش محتاجه فاحنا هنحاول ان شاء الله نشوف فقراء بحق وحقيقي واللي يقدر يبدا من الوقت يبدا بكفاله اسره او صدقات او كده المشروع الاخراني مشروع الدعوه الى الله او مشروع ايقاظ النائمين ان كل واحد مننا يا جماعه يحاول يوزع على وسائل المواصلات خمس شرايط اسبوعيا خمس شرايط الاخت او الاخ يوزع على تاكسي على ميكروباص عايز- احنا بنركب مواصلات كتير خمس شرايط في الاسبوع عشان ننشر الدين بس قبل ما توزع الشريط تقول له بس عهد قدام ربنا تشغله هيقول لك طبعا يا باشمهندس طبعا يا استاذه طبعا يعني الموضوع يبقى بسيط ان شاء الله خمس شرايط على الاقل ومن زاد فايه ربنا يكرمه ان شاء الله ليه يا اخوانا في ناس بقى لها ثلاث شهور قاعده تذاكر الدراسه قاعده تذاكر ونايمه والمنصرين ما ناموش وروتانك شطايم ما قفلتش والمفسدين في الارض ما قفلوش والدستور والبرامج العلمانيه والقنوات العلمانيه ما قفلتش اذا انت نمت اهل الباطل ما بيناموش يبقى احنا عايزين ننشط الثلاث شهور الجايين في الدعوه ان شاء الله نبداها بايه بحاجتين اول حاجه مشروع ايقاظ النائمين ونشر القضيه ان نتكلم كل اللي تعرفهم في ان رمضان لسه عليه شهرين قول لهم اخطر نقله في حياتك يا اللي مربي دقنك ونايم يا اللي عامله لي منقبه ونايمه قولوا لهم فوقوهم قولوا لهم اخطر نقله في حياتنا لسه عليها شهرين هنستعد ولا لا اخطر نقله في حياه الامه كلها هنستعد ولا لا يبقى إيق- يبقى نشر القضيه ننشر قضيه ان رمضان لسه عليه شهرين ونفوق الناس وخطورة رمضان والحاجة التانية ده دي الناس اللي احنا نعرفها الحاجة التانية اللي هو ايقاظ النائمين اللي هو توزيع خمس شرايط على الاقل في وسائل المواصلات على مدى الاسبوع واللي معاه فلوس اكتر يوزع اكتر والله العظيم يا جماعه توزيع الشرايط ده يعني لو قعدت احكي لكم القصص بتاعه الهدايه اللي بتيجي بسببه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله الناس اللي بتصلي بسببه والناس اللي بتلتزم بسببه والدين اللي بينتشر بسببه فموضوع خطير يا جماعه واللي يعرف يتكلم طبعا يتكلم ويجتهد في الدعوه يبقى ديت المشاريع بتاعتنا اللي بيضمها المشروع الكبير مشروع اصلاحات قبل رمضان آه، احنا معانا يعني سيريهات بس هي انتوا عارفين سلسله الطريق الى القران اللي هي آه، اتشرحت من سنتين شرحناها في سلام من سنتين اللي هو كل جزء اتشرح في ساعه الترابط بتاعه وال- والمعاني الايمانيه بتاعته بحيث انك تسمع شرح الجزء وتصلي بيه بالليل تسمع شرح الجزء وايه وتصلي بيه بالليل واتمنى والله العظيم قسما بالملك ان كثير من الدعاء ربنا يوفقهم ويعملوا هذه السلسلة بحيث ان الفكرة تنتشر في الامة ويبقى برنامج اساسي عند كل الملتزمين قبل رمضان انه يسمع يجي 30 يوم ورا بعض يسمع شرح الجزء مثلا بالنهار ويصلي بيه بالليل او يجي في رمضان يسمع شرح الجزء قبل التراويح ويصلي بيه ايه ويروح يصلي بيه التراويح او الملتزم الجديد يسمع اول شهر في, في التزامه يسمع الجزء بالنهار ويصلي بيه بالليل والله العظيم يا جماعة اتمنى على الله ان الفكرة دي تنتشر في الامة كلها وان ربنا يرزق الدعاة التوفيق والسداد والمعونة ان الفكرة دي يعملها كتير جدا عشان تنتشر ولكن هو للأسف يعني المتاح لغاية دلوقتي يعني احنا عملنا السلسلة بتاعت السلاب لو حد يعرف حد عمل سلسلة تانية بنفس المنظر ده يجيبها لي ويبقى جزاه الله خيرا ففي اخ عمل 20 سي دي تقريبا السلسلة دي خلاص احنا ممكن ندي سي دي هدية بس على شرط اللي ياخده يطبقه حد ياخده يطبقه يعني ياخده الشهر الجاي ده اهو من اول بكرة او النهاردة يسمع كل يوم الجزء وبالليل يصلي بيه خلاص مين ياخد السي دي ويعمل كده كلام رجالة قدام ربنا طب خد يلا ربنا يعينك خد يا حبيب قلبي ها مين يا راجل ندوله ولا لا يا جماعة لا نتعبه شوية استنى اما اما بس طيب مين استنى يا راجل طب احنا بعد الدرس مع بعض ان شاء الله مين ياخد الجزء ده ويسمعه تاخده طيب خد يا حبيب قلبي ها بس 30 يوم بس والله دورة مع القرآن ربنا يعفو عنا طبعا ما كان من زلل فايه من الشيطان ومن انفسنا مين ياخده تاخده طيب الناحية ديت هتسمعه خد يا عم يلا يلا يا عم خلاص ولا ولا تزعل مين ياخد ويسمع هتاخدها وتسمعها طيب انتوا هتطمعونا بقى تخلونا بقى نزود التكاليف كل ليلة هتسمع الجزء بالنهار او المغرب مثلا او كده او بعد العيد وتقوم مصلي بيه يا سلام يا بخته اللي عامل كده طب ما ناخد فلوس بقى بدام الموضوع هتعملها طيب احنا احنا انا مع بعض احنا قلبي ها الراجل ابو نضاره ده اهو يلا ايوه انت انت طيب الراجل اللي ورا ده انت حبيب قلبي ايوه هتعملها يا خالد هتنفذها يلا عم اتشهرت في الميكروفون اهو يلا طيب حضرتك معلش انا اسف والله اتفضل خد حبيب قلبي ربنا يعين حضرتك يلا خد ده لخالد هتعملها طيب طب الاخوات بقى ممكن تبقى تنزلها من على النت وايه وتوزعها بالثمن ممكن نبيعها الاسبوع الجاي طب حضرتك ماشي اتفضل ايه ايه لا حبيب قلبي اللي يرفع ايده اللي يرفع ايده طيب الراجل اللي ايوه انت حبيب قلبي انت انت يا احمد تعملها احمد تعملها خد حبيب قلبي سلام الوصايبر ايه شادو ايه شادو سايبر شادو اللي في وش استاد الجامعه ثانيه واحده حبيب قلبي سايبر شادو اللي في وش استاد الجامعه اللي الاسطوانه بتتباع فيه ب 2 جنيه يلا هو الراجل بيقول انا هوزعها ببلاش بس لا بلاش لا اديني الفلوس بقى بعد ما نقسم بنص خد ثمن السرقات واديني الفلوس سايبر شادو اللي في وسط استاد الجامعه ان شاء الله يا جماعه مين ياخدها ويعملها تاخد خدها يا حبيب قلبي يلا طيب خد انت ما انت هتاخدها خدها يا حبيب قلبي يلا ورقه طيب خد اديها له طب خلاص نبقى نشوفها ها لسه سيرتين احنا عايزين حد كبير حبيب قلبي ايه اخوك ولا اختك اختك اخوك طب خد يا عم يلا بس بتا. احنا عايزين الركن ال هنعمل ايه بقى يا جماعه انا كده قلبي متقطع ده لسه في واحده سبحان الله طب الراجل ابو نضاره اللي في النص ده اهو يلا طب الركن ال... الركن الجميل اللي في الاخر ده انتوا فكرتوني بالسلامه يا جماعه والله نفس التوزيع الجغرافيه بتاعت الدرس يا رجاله لا عايزين صحيان كده شويه تاخد يا حسام بس كلام رجاله قدام ربنا طيب خد يا حبيب قلبي الدهب بصوا يا جماعه السايبر اللي قدام استاد الجامعه Cyber Shadow ان شاء الله هنلاقي فيه الحاجات دي باذن الله سبحانه وتعالى حد بعت لنا فلوس ولا ايه طيب الله المستعان إيه خلاص يا رجاله التوصيات ان شاء الله في يا جماعه بس بسرعه قبل ما نخلص بقى عشان معلش احنا اسفين والله خدنا 10 دقائق في الموضوع ده إيه يا اخوات ركزوا معايا في دوره في تعليم طريقه نور البيان لان احنا لاحظنا ان كل ما تيجي تتفتح حضانه مفيش اخوات يحفظوا الاطفال بطريقه نور البيان مشكلة وازمة فاحنا قلنا هنعمل دورة هنا في المسجد ان شاء الله في اسبوعين بس يا اختي ان شاء الله هتيجي تتدربي الاسبوعين الجايين دول ان شاء الله هيبقى معاكي سلاح تنصري بيه الاسلام سلاح تقفي بيه على ثغر الاخت المدربة موجودة معانا في المسجد ان شاء الله هتعمل لكم الدورة ثلاث ايام في الاسبوع الاسبوع اللي جاي ده واللي بعده يعني اسبوعين ورا بعض من المغرب للعشاء موضوع بسيط جدا ان شاء الله وتتعلموا طريقة نور البيان وبفضل الله الحضانات الوقت كتير وبتكتر واحنا محتاجين اصلا محفظات باذن الله سبحانه وتعالى يبقى الاخوات اللي عايزين يتعلموا نور البيان جهادا في سبيل الله الاخت المدربة موجودة ان شاء الله في المسجد يتقدموا لها وهي في اسبوعين هتخلص الدورة عايزين شباب الرجالة بقى عايزين شباب يتبرعوا لصنائع المعروف الوقت في اسر بنودي لها حاجات مثلا اسر بنعمل معاها ايه إيه يعني ن- نساعدها وكده فمحتاجين شباب يساعدنا في الموضوع ده في حد مستعد يشتغل بس يكون يعني يعني يكون ايه يعني مثلا احنا بننزل للاسر مثلا ممكن ننزل لها من 11 الصبح مثلا للعصر يبقى الوقت ده يبقى فاضي عنده مثلا يعني باذن الله اللي مستعد انه يجي ان شاء الله وعنده ساعه في الوقت باذن الله من اول الاسبوع الجاي يجي لي بعد الدرس مباشره ان شاء الله خلاص يجي لي يقول لي بس بعد الدرس مباشره وانا ان شاء الله باذن الله ها يعني يعني ه- هقول له بقى يتصل بيا ازاي ان شاء الله خلاص يا اخوانا آه، توزيع الورقه بقى يبدا ان شاء الله وتوزيع الورقه الاخوه اللي بتوزع لو حد يوزع آه، برنامج الاسبوع ده في القران قلنا ربع بعد كل صلاه والحواميم بالنسبه لعموم المسجد ان شاء الله واللي خدوا سها- سيديهات يعملوا كده وخمس شرايط وجزاكم الله خيرا وعشر دقائق الاخوه تنصرف وبعد